معقول وضياء حق لا يزول أطفالنا من حقهم أن يعرفوا قصص الرسول قصص الرسول هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء نكسو بها أطفالنا حلل السماحة والبهاء فليقتدوا برسولهم وليسلكوا سبل السماء سبل السماء قصص الرسول قصص الرسول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد مرحبا بحبايب الحلوين مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص الرسول للأطفال صلى الله عليه وآله وسلم وموعدنا مع الجزء الثاني من قصة أصحاب الأخدود واللي ما حضرش قصة امبارح نحكي له قصة في عجالة سريعة من أولها كده ونكملها النهاردة القصة باختصار إن كان في ملك ظالم اسمه ذو نواس كان يعيش في نجران من بلاد اليمن وكان عنده ساحر كبير في السن وكان الساحر ده بيهيئ الأمة كلها إن ذو نواس ده اللي هو الحاكم ده هو الله الذي يعبد وإن ما فيش إله للكون إلا ذو نواس الساحر كبر في السن طلب من الملك يجيب له غلام صغير يعلمه السحر عشان يكمل من بعديه جاب له غلام صغير علمه السحر والغلام دوت كان وهو رايح من بيت أهله لقصر الملك عشان يتعلم السحر طبعا أعطوه بقى أغدقوا عليه من الأموال والهدايا والثروات علشان يتشجع ولكن كان في طريقه بيمر على بيت لراهب فعدى على الراهب جالس بيستريح سمع صوت الراهب دخل عليه عرف يعني ايه توحيد بفضل الله أسلم على ايدين الراهب وأصبح مسلما وكتم إسلامه ثم بعد ذلك ابتدى يعني يدعو الناس كده سرا إلى الله سبحانه وتعالى وبعدين ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب في انه في يوم من الايام خارج فلقى اسد بيعترض طريق الناس فاخد حجر صغير كده وقال يا رب لو كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدبه رمى الحجر الصغير فمات الاسد فعلم ان الراهب على حق وان الساحر على باطل والناس شالوها له بجميله ان هو قتل الاسد ولان الاسد ده كان ممكن يقتل ولادهم وكان ممكن يضيع مصالحهم وما يعرفوش يخرجوا من بيوتهم وبعدين بعد كده ربنا منحه منحه كبيره جدا شفاء المرضى وعوده البصر لمن فقد بصره وعوده السمع والنطق لمن فقد السمع والنطق كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى فكان بيستثمر النعمه دي في ان كل اللي يجي له يقول له اشفيني يقول له انا ما بشفيش انما يشفي الله الله هو اللي بيشفي فإن آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك فكان ربنا جعله سبب في عودة البصر لكثير من العمي والعودة السمع لكثير من الذين فقدوا السمع وعودة النطق لكثير من الناس وشفاء كثير من الأمراض بفضل الله سبحانه وتعالى كان في واحد يا حبيبي بقى نكمل القصة كان في واحد جليس للملك جليس الملك يعني واحد من أقرب المقربين للملك اللي هو ملازم للملك على طول الراجل دوت في وقت من الأوقات من حوالي مثلا فترة بسيطة أصيب بالعمى فسمع عن الغلام اللي بيعالج من امراضه ما كانش عارف ان هو الساحر الجديد اللي بايه اللي الملك جابه ما عرفش ان هو فخد الناس وراح عشان يروح عند الغلام دوت عشان يتعالج عنده فلما دخل عنده وسمع صوته فقال له ده انت فلان قال له انا فلان قال له وانت اللي بتعالج وبتشفي من الامراض قال له الذي يشفي هو الله انا لا اشفي احدا قال له طب رد لي بصري قال له أنا لا أرد لك بصرك ولا أشفي بصرك وإنما يشفيك الله سبحانه وتعالى فلو آمنت بالله دعوت الله فشفاك قال له آمنت بالله وهو ذو نواس ده مش هو الله قال له لا ذو نواس مش هو الله ولو كان هو الله أقول لك فكرة حلوة ارجع دلوقتي روح لذو نواس مش انت بتقول ان هو الله ارجع واطلب من ذو نواس انه يرد لك بصرك يقدر قال له لا ما هو لو كان يقدر ما كان ردهولي يبقى فعلا هو مش إله قال له لا طبعا مش إله قال له امال مين هو الله قال له الله الذي في السماء فما كان من جليس الملك إلا أن أسلم وآمن بفضل الله سبحانه وتعالى وخرج وكتم إيمانا خدوا بالكم بقى ان لما راح لما راح للملك بقى في اليوم الثاني وكان شيء طبيعي ان كل يوم بيروح يقعد مع الملك فراح له وهو ماشي على رجليه وشايف فالملك لما شافه قال له ايه ده هو انت رجع لك بصرك قال له ايوه قال له من الذي رد عليك بصرك قال له الله قال له تقصد انا قال له لا بل الله ربي وربك ورب الاولين والاخرين قال له كفرت بي قال نعم انت لست الها انت انسان عادي إنما الله الذي في السماء فأخذ الجليس وظل يعذبه مع ان الغلام قال له لو الملك عرف ان انت اسلمت اوعى تدله عليا لحسن ممكن يموتني لكن يعني عند المحن تنفسخ العزائم الإنسان يوعد آه لكن وقت الجد ممكن ما يقدرش من شدة العذاب فأخذ الملك الجليس بتاعه اللي هو صديق عمره صديق عمره وظل يعذبه لحد ما دله على الغلام قال له هو الغلام اللي, ش... اللي آه، يعني دعا ربنا سبحانه وتعالى ودلني على التوحيد وهو اللي دعا لي عشان ربنا يشفيني الملك جاب الغلام جاب الغلام بس هو كان عنده امل كبير ان الغلام ده يفضل الساحر بتاعه فخده باللين في الاول قال له اي بني قد بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتشفي من سائر الامراض قال له انا لا اشفي احدا ولكن الذي يشفي هو الله الذي في السماء فقال له طيب عايز يقول له انا ما عنديش مانع ان انت تشتغل في شفاء الامراض والكلام ده كله بس بشرط انك تقول ان ده كله من السحر اللي اتعلمته في قصر الملك وان كل دوت باوامر واشراف من الملك فقال له لا لا يمكن اعمل كده ابدا قال له خلاص راح واخد الغلام وامر الحراس عنده قعدوا يعذبوا في الغلام فلما عذبوا في الغلام عايزين يعرفوا مين اللي ورا الدعوه دي مين اللي خلى الغلام ده اصلا اسلم فراح الغلام دل على الراهب مع ان الراهب كان واخد العهد والميثاق على الغلام قال له يا غلام انا ضعيف فان ابتليت فلا تدل علي اوعى تعرف الناس مكاني فقال له حاضر ولكن من شده العذاب اضطر الغلام ان هو يدلهم على الراهب جابوا الراهب في الوقت ده حبايبي الملك عرف ان رأس المشكلة دي بالنسبة له في مملكته هو الراهب ده هو ده اللي نشر التوحيد في المملكة لان هو اللي دل الغلام على التوحيد والغلام هو اللي دل الناس دولت وخلى الجليس بتاعه اسلم فقال بس دوت لو قتلته اخلص منه الغلام مش هقدر اقتله دلوقتي لان الناس كلها بتحبه ده كان سبب في شفاء الاف البشر والناس كلها بتحبه ولو قتلته هيتحول لبطل قومي انما الراهب محدش يعرفه لو قتلته محدش هيدرى فجاب الراهب قال له ارجع عن دينك قال له لا لا اعود عن ديني ابدا لا يمكن ارجع فراح امر الحرس جابوا منشار ربنا يعافيكم يا حبايبي جاب منشار وحطه في وسط راسه كده وشقه نصين وقتله ثم بعد ذلك جاء بجليس الملك قال له تعالى هو كان حبسه عنده قال له تعالى ارجع عن دينك قال له مش هرجع عن ديني أنا دقت حلاوة الإيمان والتوحيد ولا يمكن أسيب أبدا هذه النعمة العظيمة فجاب المنشار وشق جليس الملك نصين فضل مين يا حبايبي فضل الغلام راح جايب الغلام قال له ترجع عن دينك ولا لا قال له مش هرجع عن ديني قال له طيب راح جايب مو- مجموعة من الشرطة الأقوياء الحراسات الخاصة اللي عنده وقال لهم خدوه واطلعوا بيه لقمة الجبل وانتوا فوق قمة الجبل اعرضوا عليه ان هو يكفر بالله اللي هو في السماء سبحانه وتعالى ويؤمن بي انا فلو عاد عن ايمانه خلاص هو قال لكم انا كفرت بالله رجعوه يجي في المملكة ويتعلم السحر ويكمل معانا ولو رفض ارموه من فوق الجبل وخلصونا منه خدوا الغلام وكان معاه مجموعة من الشرط والغلام عنده كام سنة حبايبي تسع سنين وطلعوا بيه في قمة الجبل وقالوا له ارجع عن دينك كلمة واحدة قال لهم لا يمكن أبدا لا أرجع عن ديني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لسه هيرموه الغلام قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت يا رب اكفيني شرهم أنا مش هقول لك يا رب تعمل فيهم إيه أنا أترك لك يا رب أنت اللي تتصرف معهم يا رب أنت صاحب القدرة التي لا تحدها حدود اللهم اكفنيهم اكفيني شرهم بما شئت وكيف شئت إيه اللي حصل يا حبايبي المفاجأة الجبل ارتجف وسقطوا كلهم من على الجبل وعاد الغلام طب راح للملك ليه ما انت عارف ان هو عايز يموتك مش مهم يموتني المهم الامه كلها تعرف التوحيد والايمان راح له قال له فين فين الشرطه اللي كانت معاك قال له كفانيهم الله ربنا كفاني شرهم طلع له شرطه ثانيه قال لهم خدوه في مركب وسط البحر واعرضوا عليه لو ما رجعش عن دينه ارموه عملوا نفس الحكايه وقف يدعي قالوا له ارجع عن دينك قال لهم لن ارجع اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت اهتزت المركب غرقوا كلهم ورجع الغلام وبعد كده تحول الغلام يا حبايبي من مأمور إلى آمر قال له, قال له أيها الملك إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما آمرك به فالملك يئس منه خلاص قال له ما هو قال له تجمع الناس كلهم بره القصر بكرة قال له وبعدين قال له تصلبني على جذع على جذع تربطني كده على جذع من خشب قال له وبعدين قال له تاخد سهم من الكنانة بتاعتي أنا وتقول بسم الله قدام الشعب كله بسم الله رب الغلام فلو عملت كده السهم هيجي فيه وهتقتلني وكان الملك في منتهى الغباء لانه لو ساب الغلام يدعو الى الله عدد قليل اللي كان هيؤمن معاه لكن لما عمل كده الامه كلها امنت فما كان من الملك إلا أنه جمع الشعب كله في مكان واحد ساحة كبيرة قدام القصر وقال لهم النهاردة هتشهدوا قتل هذا الغلام فجابه وراح ايه حطه على بتاع كده صلا- صلبه كده على خشب علشان يظهر موقف ان ايه ان الغلام مظلوم يعني الغلام كان قصده كده ان هو يظهر امام الناس ان هو فعلا مظلوم عشان يستميل عطف الناس كلهم فلما صلبوا على الخشبه ديت وبعدين خد سهم من كنانه الغلام اللي هو الجراب اللي بيبقى فيه السهام وقدام الناس كلهم قال بسم الله رب الغلام وقع السهم في صدغ الغلام فمات الغلام فقام الشعب جميعا وعلموا قبل ذلك ان الملك حاول يقتله مره واثنين وثلاثه وفشل وما قدرش مع انه بيدعي ان هو الله لكن لما قال بسم الله يبقى السر عند ربنا والقدره عند ربنا وقدر يقتله لما قال بسم الله رب الغلام فقال الشعب جميعا امنا بالله رب الغلام امنا بالله رب الغلام في اللحظه ديت الناس المقربين من الملك قالوا له ايه اللي انت عملته ده انت كنت خايف ان 10 ولا 20 يؤمنوا اهو الشعب كله امن قال لهم سدوا كل الطرق بتاعه المدينه واعملوا اخاديد حفر على اطراف كل شارع وحطوا فيها نار وارموا اللي مش عايز يرجع عن دينه ارموه في الحفر ديت وبالفعل الشعب كله ثبت على الايمان وعلى التوحيد وبقى يمسكوه واحد واحد ترجع عن دينك يقول له ما ارجعش عن ديني اشهد ان لا اله الا الله ارمي في النار رموا الشعب كله في النار ولم يبقى في الاخر الا امراه ومعها طفل صغير بيرضع فمهنش عليها الطفل الصغير حبت انها ترجع عن دينها ربنا سبحانه وتعالى ثبتها بكرامه من عنده فانطق الطفل الصغير وقال يا امه اصبري فانك على الحق فنزلت هي وطفلها في النار لتكون بعد ذلك مع كل هؤلاء الجموع في جنة الرحمن سبحانه وتعالى ونزل بهذه المناسبة سورة البروج وفيها وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد دي كانت قصة الإيمان وقصة الثبات على الإيمان والتوحيد قصة أصحاب الأخدود ربنا يبارك فيكم حبايبي ويثبتنا وإياكم على الإيمان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها الهداية للعقول وضياء حق لا يزول أطفالنا من حقهم أن يعرفوا قصص الرسول قصص الرسول هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء نكسو بها أطفالنا حلل السماحة والبهاء فليقتدوا برسولهم وليسلكوا سبل السماء